ودلوقتي جمعتكم مع كلام في الحب على راديو بلد كلام في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
كلام اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
صباح الفل على كل مستمعين راديو بلدنا اللي بيسمعونا وموجودين ومنورين النهارده جماعتكم دلوقتي مع برنامجكم كلام في الحب معكم على الهوا شاهين ده انور والحلقه من اعداد زميلتنا اسماء محمد زهقت من كل حاجه ما عادش في حاجه بتبسطك حاسس ان النهارده زي امبارح زي بكره حاسس ان كل حاجه حواليك مش جديده عندك ملل من كل حاجة بتعملها كلام حبيبك بقى عادي بالنسبة لك وما بتحسش بأي سعادة طريقة مراتك أو خطيبتك بقت بتزهقك بتحس إنك عارف هي هتقول إيه قبل ما تقوله وده مخليك أكيد مش مبسوط كل المواضيع دي النهاردة هنتكلم فيها في كلام في الحب مع شاهين ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا خليكم معانا هنتكلم النهارده في حلقه حلقتنا النهارده عن الملل الملل اللي بيعاني منه كتير من الناس هنحاول سوا الاتنين ونحاول نلاقي حل لحالة الملل اللي ممكن اي حد فينا يقع فيه النهاردة هنتكلم عن منتظرة مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash SMS بلدنا B L D M double A هنروح نسمع عندي حالة ملل سميرة سعيد عندي حالة ملل بفقد فيها الأمل مش عارفة عايزة ايه مش عارفة رايحة فين محتاجة أشوف حاجة تسعد قلبي الحزين
القلب خطة حيران
يا رب الله أكبر الله أكبر مولاي جل شأن الباري رب البرايا رب هب لي هدى وأطلق لساني إياك نعبد مع وليد توفيق كل يوم اتنين من عشرة ل 12 على راديو بلدنا FM كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين انور على راديو بلدنا ورجعت لكم تاني لسه موجودة معاكم والنهاردة بنسمع كلام في الحب مع شاهين أنور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا ودايما بيقلقنا وهو الملل يقولون لم أقابل من يمل من الحديث عن الملل مستنيه مشاركتكم على fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com network بلدنا او group راديو بلدنا SMS على www.baladna.com slash SMS بلدنا B L B M double A الاول انا حابه ارحب بكل الناس اللي موجوده دلوقتي و يعني وموجوده دلوقتي معايا على راديو بلدنا أه وحشتوني جدا من الحلقه اللي, ج- اللي فاتت وعايزه اقول لكم كمان أه ان الموضوع بتاع النهارده أه كانت كل الناس معمول عليه استفتاء وهو من حوالي بالظبط ثلاث اسابيع دول الاحداث بس اللي حصلت عايزه اقول لكم كمان الملل الملل مرض العصر اللي بيسيب كل الناس عامل زي الجار الزنان اللي ما بيسيبش اي حد في حاله تلاقي نفسك كده مش ه... يعني من غير اي مناسبه حاسس بملل حاسس بملل من غير اصلا ما انت تعمل اي حاجه يعني مش لاقي حاجه اعملها فانا حاسس بملل تصحى من النوم وتيجي تقوم تروح شغلك تلاقي حاجه كده بترجعك وتخليك تقعد ولو حد سألك ما رحتش الشغل ليه تقول ابدا مفيش بس ماليش مزاج اروح الشغل زهقان قرفان عندي ملل من الشغل واللي فيه طيب عمرك فكرت ايه اللي جابلك الملل من شغلك حد فيكم فكر وسأل نفسه ايه اللي بي يعني ايه اللي انا بحسه من شغلي بالملل ده ناس كتير جدا بتعمل كده يمكن يكون عشان الروتين في الشغل انك بتعمل نفس الحاجات اللي بتعملها كل يوم كل يوم بتكرر اللي انت بتعمله ممكن كمان تكون زعلان من حد من زمايلك وعشان كده مخليك متضايق وحاسس بملل من شغلك طب يا ترى فكرت او فكرتي انك ممكن تضيع حالة الملل دي باي طريقة حاول تغير طريقتك في شغلك اعمل شغلك زي ما بتعمله عادي بس مع تجديد الطريقة اللي بتعمله بيها ممكن مثلا تاخد اجازة يوم ولا اتنين سافر اي حتة غير جو ممكن ما تسافرش ممكن تروح عند حد من قرايبك حد من اصحابك اتفسح شوف وشوش غير الوشوش حاول تتعرف على ناس كتيرة وناس جديدة لو زعلان من اي حد في الشغل حاول تتكلم معاه اتفاهموا يمكن توصلوا لحل المشكلة وتعرف وي... يعني كل واحد فيكم يعرف مين السبب في المشكلة وبالتالي مش هتحس بملل لو اللي مزعلك ده انسان حقود وبيحب الاذيه للناس يبقى ما تكلموش طنشه طنشه خالص واوعى تعبره لان اللي زيه عمره ما يستاهل انك حتى تتضايق لحظة عشانه فكر انك انت بنفسك تقدر تغير كل كل حاجة وتقدر تخرج من حالة الملل الملل احنا كتير بنعيشه لكن سهل قوي علينا ان احنا نغيره ونخليه في ايدينا في ايدينا ان احنا نحاول نحله ما نعيش حالة الملل الملل يا جماعة شيء وحش جدا ورخم رخم بمعنى اصح بيخليك مش طايق نفسك ولا طايق اللي حواليك وممكن تعمل مشاكل كتير سؤالي ليكم بقى حد منكم مر بحالة ملل من الناس اللي حواليه او من الشغل قبل كده وقعدت معاه الحالة دي قد ايه قعدت قعدت معاك قد ايه وقدرت تخرج منها ازاي ده السؤال اللي هينزل دلوقتي حالا على الوول يا ترى قعدت بالملل من ناحية اي حاجة ويا ترى لو فعلا حسيت بدوت يا ترى قعدت معاه والحالة قعدت قد ايه وقدر يخرج منها ليه انا منتظرة مشارككم على fan page و group page بلدنا facebook.com slash network بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash sms بلدنا B L D N double A وفي الاخبار ومين الناس اللي موجوده ومصحصحه معانا النهارده معايا هند مذاعتنا الجميله بتقول مستنيه هو دايما متشاهي ربنا يخليك يا رب يا قمر ده من ذوقك يا هنوده انت اللي قمر آه، معايا استاذ احمد جسرها اخصائي التخاطب اللي بيقدم عندنا برنامج جامد جدا وهو بيقول الملل موضوع مثير مثير لاننا كلنا بنحس ومثير لينا في كل لحظة ومثير للشفقة على نفسك بحجة الملل ومثير انك تتناوليه في برنامجك الممتع لانه زواياه كثيرة الملل لما بيخش بيموتنا وبيقتل طموحها الملل بيجي لان النفس بتحب غيرها يتغير من غير ما هي تتغير قبل ما اي حد يطلب من اي حد يتغير يا ريت هو يتغير الاول ويشوف نفسه ازاي هو ملل وروتين وبيقتل اللي حواليه باسلوبه اللي في الاغلب واخده من حد تاني وهو بيقلده بتمنى لكل اللي بيستمعوا حلقه البرنامج معاكي سهره ممتعه ما فيهاش ملل اللهم اذل الملل من العقول قبل القلوب وشكرا للبرنامج الرائع ميرسي جدا يا استاذ احمد وبالتوفيق لينا جميعا بشكرك كتير جدا فعلا لمشاركه حضرتك معايا معايا هند بتقول مروعه بجد انا كنت مستنياه من زمان وبالتوفيق يا رب ربنا يخليكي هنوده انت من الناس اللي اختارته عمرو رمضان بيقول موضوع جميل فعلا ربنا يخليكم من ذوقكم اسلام احمد معنا في خلف خلاف بيقول هو حلقه النهارده آه، الملل بشكل عام ولا الملل في الحب آه، اسماء ردت عليه وقالت بشكل عام يا اسلام آه، عمرو بيقول انا اول مره اشارك واتمنى اني اقضي وقت مفيد ولذيذ معاكم ان شاء الله باذن الله يا عمرو منورنا آه، معايا آه، خالد الجوهري بيقول يا رب يا رب آه، معايا آه، محمد محمود وصل بالسلامه خير عليكم جميعا موضوع الحلقه جميل يا شاهين ده بيه ربنا يخليك يا محمد آه، ومنور زيزي حبيبة قلبي بتقول ازيك يا شاهي موضوع الحلقة جميل قوي ربنا يخليكي يا قمر ومهم انا واحدة من الناس زهقت ومليت من حياتي من المذاكرة والدروس ولازم اذاكر لان انا في ثانوية عامة حتى البيت مليت منه ومش عارفة اعمل ايه انا بجد زهقت قوي من الحياة دي مع اني بحب الهراب والضحك وكمان بضحك كتير قوي آه، منوراني يا زيزي انا الحمد لله تمام والموضوع جميل بيك يا قمر بتقول انا واحده من الناس اللي زهقت ومليت من حياتي من المذاكره والدروس معلش هو انت عشان انا عارفه ان زيزي يا جماعه ثانويه عامه و... وكل امر بالضغط دوت وبضغط الثانويه العامه وان انت تذاكري والبيت كله بيقول لك لازم عشان تجيبي مجموع فضغط من كل حاجه آه، البيت مليتي منه حاولي ان انت تغيري جو عارفه ممكن تروحي في اي مكان تاني ممكن تروحي النادي ممكن آه، لو كنت في اسكندريه كنت قلت لك روحي على البحر شويه آه، ممكن تتمشي ممكن تقعدي في جناين ممكن تحت دلوقتي آه، جميل قوي ان انت تحاولي تغيري ال mood اللي انت فيه آه، ممكن كمان على فكره هتلاقي نفسك مره بمره ممكن تاخدي الكتاب معاكي وانت ماشيه بتقري عادي جدا والله ما فيهاش اي مشكله آه، معايا آه، كمان مش عايزاكي تزهقي حاولي لما تزهقي تقربي من ربنا كتير وتصلي و- وتدعي ربنا ان هو ان شاء الله باذن الله يكرمك هتستريحي جدا خلي بالك جدا وتحكي وهزري ما تقعديش على الفيس كتير ذاكري اهم اشكرك كتير جدا يا زيزي لمشاركتك معايا معايا هبه بتقول منوره الحلقه يا شاهي يا قمر وموضوع الحلقه جامد ربنا يخليكي يا هوبه يا جميله مذيعه برنامج لسانك حصانه عمرو رمضان بيقول انا مثلا بمل من الشغل لما بيكون الجو العام فيه مش كويس الناس ما بتحبش بعض الواحد بيمل من كل حاجه في الشغل وبيكون مش عاوز يروح الشغل آه جميل قوي فعلا يا عمرو آه زي ما انا قلت في الاول ان ممكن الروتين هو اللي بيخليك آه خلاص قافل مش مش قادر ان انت ت- ت- تكمل في الشغل او خلاص زهقان مليت كل يوم ما- ما تبقاش كده بقى نشيط وبتغسل وشك وبتلبس وبتروح و- لا بتبقى م... م- عندك حالة ملل ان انت مش قادر اصلا تقوم وتكسل وتقول لا انا مش هقوم والكلام دوت آه بتقو- بيقول كمان الناس ما بتحبش بعض آه الواحد بيمل آه يمكن فعلا الناس اللي معاك في الشغل مش بيحبوك قوي كل اللي ما... كل اللي انا عايزه اقوله بجد ان فعلا لازم لازم لازم نحاول ان احنا آه نغير من طريقتنا حاول ان انت آه تحب الناس تحب الناس اللي ليك آه، حاول ان انت تجرب انت آه، تتكلم آه، معاهم حاول ان انت تقرب منهم ان شاء الله بايه حضرتك تتعامل اكتر لازم تحبهم عشان آه، عشان تعرف تتعامل معاهم بشكرك كتير جدا يا عمرو كتير مشاركتك معايا معايا كمان آه، سومة احمد بتقول يا رب يا رب يا سومة آه، معايا خالد بيقول ممكن الاشارة اعرفها على الراديو مش النت لا للاسف يا خالد هي يا جماعه حد يحط له ال link ويفهمه ان ال link يعني يا ريت اللي قاعد دلوقتي control اسماء يا هبه لو سمحتم حطوا ال link وتحاولوا تفهموا استاذ خالد ان هو راديو على الانترنت آم، معاه كمان احمد جسرها بيقول على فكره سومه احمد صماء وبتسمع مش كويس يا شاهنده وهي بتسمعك وقالت لك يا رب يا رب و... وانا مبسوطه جدا بيكي والله يا سومه واهلا بيكي منورة. معايا اسلام اسلام احمد علي بيقول الملل للاسف بالنسبه لحنا آه، بيبقى في كل حاجه موجوده وصعب الخروج منه والتغلب عليه بيكون بالتغيير حتى جربتي تغيري حاجه صغيره في حياتك وممكن تكون بالكلام مع جد ترتاح له او تغير يومك والروتين من اساسيات الملل وحلقه النهارده جامده جدا آه، شاهي وربنا يوفقك يا رب في اللي جاي اللهم امين يا رب بشكرك كتير جدا فعلا يا اسلام انك معايا آه، وفعلا زي ما قلنا في الاول ان فعلا آه، الروتين بيبقى بيغير حياتنا كتير جدا وبنحاول ان احنا لازم نحاول نغ- ان احنا نغيره على قد ما نقدر آه، ممكن كمان فعلا آه، تتكلم مع جدك مع والدتك مع والدك مع حد من رفقائك انت بترتاح له وتحاول ان انت آه، تغير له و- وتحاول ان تغير يومك وتغير آه، الروتين بتاعك معايا كمان عمرو بيقول مش بتكلم عن نفسي انا بقول الناس في تعاملاتها مع بعض مش كويسه والله مش كلهم يا يا عمرو في ناس كده وفي ناس كده يعني صوابعك زي بعضها صوابعك دايما مش زي بعضها زي ما قلت يا جماعه آه، عايزه حد يجاوبني ويقول آه، يا ترى مريت بحاله ملل من الناس اللي حواليك وقعدت معاك يا ترى الحاله قد ايه يا ترى بتقعد كتير يوم يومين اسبوع شهر سنه يعني في ناس بيبقى عندها كبت وبتقعد كتير جدا ويا ترى بجد بتقدر تخرج منها ازاي حاولت ولا لا احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع الملل مستنيه مشاركتكم على fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms facebook.com/network بلدنا و group راديو بلدنا هنروح نسمع حاجه جميله جدا رامي جمال ما فاتش باين
ما فاتش بيا بس انا قربت اعمل غلطة واحدة وتقضي على اللي في قلبي ليك انا مش قليل الحيلة ولا طيب وده ومستحيل تجرحني واتفرج عليك ما فاتش بيا بس انا قربت اعمل غلطة واحدة وتقضي عاللي في قلبي ليك أنا مش قليل الحيلة ولا طيب وده ومستحيل تجرحني واتفرج عليك حبي ليك مش حاجة بتقويك عليا ولا في حياتي يقبل اني اعيش ضحية مش بحاول اهددك بس انت عارف يا حبيبي اسهل حاجة في الدنيا الآتية حبي ليك مش حاجة بتقويك عليا ولا في حياتي اقبل اني اعيش ضحية مش بحاول اهددك بس انت عارف يا حبيبي ربي اسهل حاجة في الدنيا الأذية بدل ما تاخد فرصة مني خدت ألف وياريت بتفهم إن ده من حبي ليك بس انت فاكر إن طول بالي ضعف بكرة هتعرف لما بيعلى من إيديك بدل ما تاخد فرصة مني خدت قلب وياريت بتفهم ان ده من حبي ليك بس انت فاكر ان طول بالي ضاع بكرة هتعرف لما بيعلى من ايديك حبي ليك مش حاجة بتقويك عليا ولا في حياتي اقبل اني اعيش ضحية مش بحاول اهددك بس انت عارف يا حبيبي اسهل حاجة في الدنيا الآنية حبي ليك مش حاجة بتقويك عليا ولا في حياتي اقبل اني اعيش ضحية مش بحاول اهددك بس انت عارف يا حبيبي اسهل حاجة في الدنيا الأذية
استشارات لغوية عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير مشكلة عدم النطق حلها معانا هيكون ببطء بس بجد الأمل هيكون كبير بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا يمكن تلاقيه مع غيرنا بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب التخاطب ابداع وامتاع علم وتطبيق لغة وحوار التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل أو مرض وعلاج خليكم معانا المشوار طويل هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع أخصائي التخاطب أحمد بسرهب كل يوم جمعة من 8 ل 10 مساء حصريا على راديو بلد نوبة كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهند انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع الملل معاكم على الهوا شاهند انور والنهارده بنتكلم في موضوع مهم جدا وهو عن الملل يقولون اذا جاء جالك كابوس الملل وكتم على صدرك دور على حد يحس بالملل معاك لسه انا مشاركتكم على ال fan page Facebook dot com slash network بلدنا و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash SMS هنشوف الاخبار الاول بعدين ندخل في الموضوع جات لنا م- آه، مشاركه من محمد محمود بيقول فكرة احلى حاجة بحبها في الراديو هي الادارة وباذن الله هيكون لينا موجة على الراديو بس دعواتكم معانا ان شاء الله باذن الله يا محمد اللهم امين يا رب العالمين ده اللي احنا كلنا بنسعى له آه، معانا وفاء آه، وفاء بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بتقول ازيك يا شاهي موضوع جميل بجد واتمنى في نهايه البرنامج نكون وصلنا لرشد بسيطة من علاج الملل ان شاء الله باذن الله يا وفاء وفاء بتقول برضو الملل ده شعور كلنا آه، بنحس بيه في اوقات كتيره في حياتنا وده كتير وعلينا بيختلف من شخص لاخر من شخص لاخر يا شيخ اكيد طبعا الملل دوت شعور كل فيه في اوقات كتيره جدا ومعظم وقتنا بقى بيبقى فيه ملل كتير لان بسبب الروتين اللي قلنا عليه واكيد طبعا بيختلف من شخص لاخر بشكرك كتير جدا يا وفاء ومنوره معايا عمرو بيقول منوره يا وفاء والأستاذة- الاستاذه شاهين ده بكلام عن الملل آه، فهمت اني بقول لها اني مش محبوب لا والله انا ما فهمتش مش قصدي انا هي الفكره كلها ان إن انا فهمت خلاص تمام معايا وفاء بتقول في شخصيات بتتقبل احتمال الاستسلام وفي ناس بتكون مبتكرة في القضاء على الملل أول ما تشعر بيه بالظبط كده يا وفاء في ناس كتيرة جدا طبعا بتستسلم كتير و- وتفضل تقفل على نفسها وتبقى مش عايزة تكلم حد ومش عايزة تتعامل كمان مع حد وفي ناس مجرد ان هو بيجي لها عارفة الطريقة ايه تنزل تتمشى تنزل تخرج تكلم حد من اصحابها آه، تنزل تعمل حاجة بتحبها وهي عارفة ان هي بتحبها فبالتالي تضيع الملل بسرعة جدا آه، معايا وفاء برضو بتقول ده نورك يا عمرو من كل الموجودين ازاي يا عمرو انت محبوب من كل اللي يعرفوك آه، معايا كمان هند مذيعتنا بتأكدي أيتها الحياة مهما بلغ حجم الهم الذي يثقل على صدري منك والأحزان التي تسكن قلبي والألم الذي يمزق روحي لن أنحني أبدا لغير ربي الله يا هند جميلة جدا بجد أه بشكر كتير جدا مشاركتك معايا معايا عمرو بيقول أعشقها ليس لجمالها أو لطيبة قلبها وليس من قلة النساء في هذه الدنيا فقط وإنما لأني من اللحظة التي عرفتها عشقتها ووعدتها قلبي لن يكون إلا لها فهنيئا لها على قلب لم يعشقها مثلي جميلة قوي يا عمرو تسلم ايدك عليكم السلام ورحمة ورضوان من الرحمن آه، تنور لكم الدنيا والآخرة كمان منورة يا شاهندة وال- ولو كان الملل رجلا لقتلت جميلة قوي فعلا يا نير آه، بشكرك كتير جدا ويا ريت كلنا آه، صح. جات لنا دلوقتي اسف من البرسيتاري منوره بيري يا جميله وكلامك الحلو اللي دايما بت- بتمتعينا بيه بتقول انا مليت جدا من الحياه وكمان من بعض الاصدقاء من البيت زهقت جدا ومفيش حاجه جديده ليه ده انت دايما بتدينا الامل بالكلام آه طيب بالنسبه ل- ليك يا ريري زي ما قلت لزيزي بالظبط اوقات كتيره جدا بنزهق من البيت من كتر الروتين اللي فيه بتصحي من البيت بالنسبه للبنات آه، اللي بتروق واللي بتطبخ واللي ب- آه، بتعمل حاجات كتيره قوي في البيت فبالتالي هي بقى روتين عليها خلاص حافظه تصحى الساعة 10 هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا خلاص وتلاقي نفسها في الآخر تعبت وملت وتلاقي نفسها قاعدة بتتفرج على التلفزيون مش لاقي حاجة جديدة تقعد على الناس شوية كتير منا فعلا بيعمل كده حاولي ان انت تغيري بجد يا يا ريت حاولي تتعرفي على أصدقاء جداد إيه، حاولي آه، تتكلمي معاهم تتكلمي في مواضيع هت- تهمكم وت- وتهم اي حد حاولي ان انت تتغيري حاولي آه، تمشي في حاجه المشي يعني مش هيحصل اي حاجه بالنسبه اللي انت بتقولي كمان من قلت لك تعرفي على اصدقاء جداد من البيت حاولي تغيري يعني اللي انت بتعمليه النهارده حاولي تغيريه يعني بدل ما بت... بدل بدل ما مثلا ما بتغسلي المواعين بقى في الاول وتنضفي وتروقي مش عارفة، حاولي تغيري الريتم غيري ال- ال- الطريقه نفسها إم، اعملي لي حاجه جديده إيه، كبنات اقعدي قدام المرايه كده واقعدي اعملي لي شويه حركات حلوه جديده إيه، اعملي تسريحات جديده لفي طرح الطرحه بطريقه جديده حطي make up وامسحيه تاني إيه، عادي اعملي حاجات جديده كده في حياتك هتلاقي نفسك الروتين اللي انت بتعمليه كل يوم بيتغير انا اعرف ناس فعلا بتبقى من كتر الزهق بتقعد قدام المرايه تحط make up وتسرح وتعمل تسريحات جديده وتعمل حاجات كتيره جديده تلاقي نفسها ضيعت حاله الملل اللي جواها آه، البيت آه، طبعا حاولي انت كمان تغيريه بدل ما مامتك مثلا إيه، قاعده مثلا في, في مكانها وبتعمل حاجه معينه لا إيه، قوميها اعملي حاجه جديده اقول لها بصي ده حصل النهارده طب تعالي نتفرج النهارده على فيلم ده أنا هنزل فيلم جديد حاولي تغيري صدقيني هتلاقي آه، الموضوع آه، معاكي جدا آه، وهتقدري فعلا فعلا آه، معايا نادر اي واحد متجوز عايز يكسر الملل يتجوز تاني اي حد عايز يكسر مره يتجوز تاني ويجمع بين الزوجتين في بيت واحد ووعده مش ممكن يمل ابدا هو ممكن يتجنن يتحرق ويتخوش ينتحر انما يمل لا ابدا لا يا محدش يسمع كده صح خالص ثم بتقول خفضي موسيقى يا شاهين ده عايزه صوتك عالي احسن منها حاضر يا جماعه حاضر يا سوم عينيا ليكي معايا آه، هند بتقول يا سلام يا ريت والله يا استاذ نادر هو فعلا محتاج يتقتل بس تعرف اللي يقتله فعلا القرب من ربنا ونحاول فعلا يكون وقتنا كله مشغول بذكره لذكره واللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم امين بجد فعلا آه، يا هند القرب من ربنا حاجه كبيره اي حد مخنوق اي حد زعلان اي حد زهقان اتوضى وصلي ولك بالشيطان الرجيم يعني م- مش ممكن مش ممكن إيه، تتخيل او تتخيل ان ممكن هيحصل هيحصل جدا احنا انت في مود غير المود خالص، وانت نفسك جوه خالص عمرو كمان بيقول او يخلف ده تعال ويعيش فيلم الحفيد من جديد او ممكن برضو إيه، بشكركم كتير جدا لمشاركتكم معايا عايزه اقول لكم كمان زي ما قلنا ان الملل ممكن يجي من اي حاجه ممكن تحصل تضايقنا ممكن كمان من الروتين وتشابه الاشياء في حياتنا لكن سؤال هنا لازم نساله لنفسنا تفتكروا الاطفال ممكن يجي لهم احساس الملل ده تفتكروا ليه ما بيزهقوش من انهم يخبوا عننا حاجات او يعملوا تصرفات ممكن احنا نحس منها بملل على فكرة ممكن الاجابة تكون سهلة جدا وهي فعلا سهلة لان الاطفال ما بيحسوش بالملل ابدا لانهم بيكتشفوا الحياة والدنيا من حواليهم وهم لسه بيتعرفوا على حاجات جديدة وبالنسبة لهم كل حاجة جديدة أول مرة يشوفوها وأول مرة يعرفوها يعني ممكن تكون نكتة قديمة وبالنسبة لك بايخة لكن عند الطفل جديدة ويفضل يضحك عليها وجامد قوي ويهبد ويخبط في الأرض خلاص عجباه ويحاول يلعب ويضحك ويخترع لنفسه أي حاجة يقولها حتى لو كانت غنوة جديدة ويألف كلامها على مزاجه لأنه مش حافظها ويضحك كمان عليها يشخبط على ايده ورجليه بقلم حبر ازرق او قلم جاف او قلمة الالوان ويجي لابوه او امه ويوريهم رسم ايه رسم ايه ويضحك بفرح وح... بف... يعني حقيقة في الوقت اللي ممكن الغلبانة اللي, ت... اللي هتقوم بتنظيفه من البهدلة اللي عملها في نفسه تحس بتعب وارهاق وممكن كمان تحس بملل يبقى السر في ان الطفل ما بيحسش بالملل هو انه بيلاقي كل حاجة حواليه حتى لو كانت بسيطة بيلاقيها جديدة ومش معتادة ومش متعود عليها ياريت كل واحد منا لو حس بملل يحاول يلاقي اي حاجة يجدد بيها حياته حتى لو غنى اغنية مجنونة مش مهم المهم يكسر الروتين بتاع حياته كل واحد بقى يقول بيخرج من حالة الملل ازاي ده سؤالنا دلوقتي عايزة كل واحد فيكم يقول يا جماعة ازاي بيخرج اكيد كلنا طبعا ب- بنعاني من الملل عايز تجاوبوني على السؤال وانا هنزلهم لكم هنزل لكم السؤال حالا على الوول كل واحد يقول ازاي بيخرج من حالة الملل بتاعته اكيد كل واحد فينا ضرب حالة ملل ازاي نقدر نخرج منها كلنا نجاوب على السؤال وكلنا نحاول نكون صرحاء معايا مشاهدة من آه نادر اكيد طبعا يا هند القلب العمران بذكر الرحمن مش ممكن يمل اكيد طبعا يا نادر عماد حمزي عماد منور بجد بيقول انا عندي ملل كبير قوي اصل عارف اختار مين ولا مين ولا مين كل البنات حلوين عشان احبها بقى واخلص اولا آه، عايزه اقول لعماد مبروك جدا لوائل آه، كان زميلنا في راديو بلدنا مبروك آه، لفرحه وعقبالك ان شاء الله باذن الله يا عماد وتحيه كبيره جدا لوائل كمان آه، وعايزه اقول لك آه، حاول تفكر مين الانسب لك ومين الاصلح لك وقرب من ربنا وصلي استخاره وان شاء الله بجد هو اللي هيدلك وهيشاور لك ويقول لك هي مين ربنا يوفقك يا رب وفاء بتقول وعارفه يا شاهي لو اتكلمنا عن الملل في كل جوانب حياتنا مثلا الملل اللي في العمل لازم نقضي عليه بالصحبة الحلوة ونحاول نوصل بهجة في كل حاجة بنعملها وبالضحك والابتسامة الجميلة ويا ريت نجرب كده في عملنا نحاول ناخد الأمور ببساطة ونبتكر في إطفاء البهجة والسعادة حولنا قلتي روشيت أصلا خلاص يا وفاء بجد لو كل واحد فينا بيحاول انه يغير حياته ويفضل يضحك ويهزر على طول هتلاقي البهجة دايما بتنور حياتنا وتلاقي العمل فيه تجديد مستمر بجد والله آه عايزه اقول لكم كمان آه مستر عماد حمدي هو كان الانستراكتور بتاع الكمبيوتر في الكورس اللي كنت باخده وعايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا ان اهم حاجه فعلا كان بيحاول يوصلها لنا وبيعملها ان هو كان دايما بيضحك كان متفائل دايما عمرنا ما كنا زعلان ابدا ولا ولا جاي كده متضايق ولا اي حاجه من اي حاجه ف كان دايما فعلا بيبتسم بالابتسامه وان هو يفضل يضحك ويهزر آه، بقول ان القرب من ربنا بيقتل الملل اكيد طبعا هبه بتقول الملل مثل النار تحت كل شيء اذا لم يتم السيطره عليه واول من يحترق هو الشخص المال ذاته فحاول ان تتغلب على الملل بالتفاؤل فالتفاؤل والامل دنيا لا يدخلها الا من يؤمن بها الله على كلامك يا هبه آه عمرو بيقول اعتقد ان الملل اول طريق الاكتئاب اه في ناس فعلا بتوصل للاكتئاب بسبب دوت يا عمرو بسبب ان هي مش عارفه تحل مشكله الملل اللي عندها ما هي ما بتقدرش تخرج منه فبالتالي بيوصلها للاكتئاب واحيانا للجنان اللهم احفظنا معايا عارف الان زمان كنت برسم زرافه بس ماما كانت بتزعلي علشان ببهدل هدومي الوان بس فعلا كنت ببقى فرحان جدا بجد آه، معايا عام خروج من الملل والتجديد والتنويع بالظبط زي ما وفاء ادتنا الروشته دلوقتي نادي بيقول انا عاده بخرج من الرب- من الملل بالاصحاب رغم ان معظمهم اساسا مملين بس بحبهم قوي بنجتمع ونجمع مللنا مع بعض وبتبقى قاعده اخر ملل عم عملا عملنا بمبدا دواني بالتاي كانت هي الداء آه، هند بتقول انا عن نفسي بخرج من الملل بقرب كل وقت اثر من ربنا والحمد لله الحمد لله يا هند وبحفظ المصحف لان ده اللي باقي ليا وهو ده اللي هيكون معايا في قبري ان شاء الله بعد شر عليك يا جميل وبحاول اسعد هسعد كل اللي حواليا وبكون مبسوطه بحب الناس حتى اللي ما بيعرفش اللي ما يعرفنيش بيه وانهم يرتاحوا وهم بيتكلموا معايا وده اللي دايما بعمله جيل قوي فعلا هند وهند يا جماعه حبوبه فعلا من أنا بجد فعلا هند وهند لازم عملها هي وهبه واسماء وكيكات بجد ال- الموجود معاها في الراديو آه، عايزه عايزاكم تجاوبوني على السؤال ازاي بتخرجوا من حاله الشعور بالملل منتظرة مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash SMS بلدنا دي قصدي ان طب ايه هنروح نسمع اغنية جامدة جدا وانا بحب قوي فيروز انا وشادي
أنا وصغيري كان في صبي يجي من الأحراج العب أنا وياه كان اسمه شادي أنا وشادي غنينا سوا لعبنا على التلج ركضنا بالهوا كتبنا على حجار قصص صغار ولوحنا الهوا ويوم من الأيام ولعت الدنيا ناس ضد ناس علقوا بهالدنيا وصار القتال يقرب عطلال والدنيا دنيا وعلقت عطرة في الوادي شادي ركض يتفرج خفت وصرت اندهله وينك رايح يا شادي اندهله ما يسمعني ويبعد يبعد بالوادي
افريقيا ايه لعبة شيكابالا ممكن ممكن جول. ممكن ممكن ممكن جول. تريكة ابو تريكة والهدف هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا قناص هلا هلا هلا يا قناص حلوة حلوة حلوة
بتحب الكورة بتحب تتابع الدوري المصري وكمان اخبار الكرة العالمية كل ده يوم الخميس من 6 ل 7 في offside مع احمد الفهد على راديو بلدنا
كلام في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهنده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع الملل يقولون الحياة ليست مملة ابدا ولكن البعض يختار الملل مستني مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com/SMS بلدنا B L D N double A و group راديو بلدنا وال Facebook dot com slash network بلدنا كنا سألنا سؤال قبل الحلقة وقلنا ازاي كل واحد عنده حالة ملل بيقدر يخرج جت لنا دلوقتي ثم بتقول ان شاء الله يا رب يا رب معايا نادر انا عادة بخرج من الملل بالاصحاب رغم ان معظمهم اساسا مملين بس بحبهم قوي وبنتجمع ونجمع مللنا مع بعض وبتبقى قاعدة آخر ملل معايا كمان آه، هبة بتقول أنا بخرج بالملل بإني أدخل المطبخ وأعمل حاجة جديدة حلوة يا هبة ممكن تختار حاجة جديدة وفاء بتقول عندك حق يا شاهي رياضي بالمشي في الهواء الطلق وسماع القرآن شوية وسماع الموسيقى الهادية بجد ده عن تجربة شخصية المشي لمدة ساعة أو ساعة في النادي أو في جو فيه خضرة وهواء نقي بيجدد كل خلايا الجسم والنفس والروح ويا ريت لو كان ولو كل واحد يجربها بجد تجربة رائعة فأنا معاكي حق يا وفاء نادر بيقول طبعا القرب من الله والعمل ثم العمل ثم العمل ولو مفيش عمل دي بتبقى حياة آخر ملل بس بسيطة برضو ساعتها بنكسر الملل بالأمل جميل قوي فعلا يا نادر معايا عماد بيقول انا بخرج من الملل الصراحة باني بسمع راديو بلدنا بلعب ريفا 2012 مع محمد فهد صاحبي جميل قوي يا عماد عمرو بت- بيقول او كل شخص يمارس الرياضة اللي بيحبها مش لازم المشي ولا الروشتة دي اجباري وفاء ما فيهاش اختيارات لا مش شرط والله ولو انت مش بتحب المشي ممكن تعمل اي حاجة تانية اصلا جديدة تحاول انت بتحب او ترسم ممكن تقول اي حاجة انت يعني ممكن تقول اي حاجة انت عايزها ومفيش اي مشكلة رامي بيقول لا وقت للملل من سنوات طويلة لم أجد وقت الملل والحمد لله فقد تذكر كم هي الحياة قصيرة وكم لديك من طموح فإن تجد وقت فلن تجد وقت للملل والله معاك حق فعلا يا رامي آه لازم نحس فعلا ان الحياة قصيرة جدا و- ولازم نستغل كل لحظة فيها ف- فمليهاش داعي اصلا ان احنا نمل لان ما ينفعش ان احنا نمل كمان آه، الملل في طريق بتقول افطر الصبح زيتونة واروح المدرسة مزيونة ارجع البيت مهمومة وشكلي كأني مجنونة اذاكر ليل ونهار واصبر على الألم والنار مع هذا اجيب اصفار ومطلع مش شطار والله اني مظلومة كل من قبل ميمونة الحصة الاولى في الدين فالدين والتانية علينا دين والتالتة رياضيات جاتنا قبل عطيات مليت انا من هالحصص كل يوم نفس القصص تعبت اضرب واقسم احل معادلة واكتب عاد درس الصرف ما فهمت منه الحرف اما قسم الاعراب ما يفهمه ولو شاب الغراب معرف اكتب تعبير ومفرق بين المفرد والجمع بوصف لكم معلماتي يلي نكدنا ليه حياتي نبدأ بقبلة العلوم هي تخص عمي سلوم وعاد قبلة الفنية شكلها مرة جنية قبلة العربي صالحة بس في ضربي وقبلة الانجليزي بتاكل رد حلوة بجد يا ريني يعني تاكل در- رد خنزي وقبلة الموسيقى تتمنى تصير رفيقة وقبلة الجغرافيا تمشي وهي حافية وقبلة التاريخ تصنع طيارات وصواريخ وقبلة التربية الأسرية رعية الفرن والسفرية أما المعلم الخصوصي ما قد ما قدر يتكلم روسي يوم السبت نسيت فلوسي والحد انقلعت دروسي فالحصة سرحانة للبيت والهانة تعب روحي من التفكير وعقلي شوية وبيطير يا ناس رحموني وبالنجاح دوت جميلة جدا فعلا ليه يعني دايما بتقول جامدة جدا وبشكرك في مشاركتك دي البرنسيسة ريري بتقول أغنية حتة مني لخالد عيلة من ألبوم شخبط على الحيط يا شيخ حاضر وعد مني بعد الحلقة على الله خالد لها أهداف أو يحضر هدفه على الجوانب المادية منها أما المتاح الكبرى من الحياة والأعمال الكثيرة التي يؤديها فقد أخرجها من عبيدية الله بس الحل وكيف مال تقى ربنا صح زي ما صح يا ريت زي ما احنا قلنا ان احنا لازم نكون آه، يعني هادين جدا ونحاول ان احنا آه، نملي الاول نحاول نضيع بدل ما انت قلت دي نعمل وبعد يا جماعه آه، تقولوا لو كل حد فيكم قرب من ربنا هيكسب كتير ممكن تمسك ممكن دي حاجه اساسيه ان انت تحب ربنا هينفعك بينه واهلك ده مهم جدا بجد هينفعك بينك يعني لو فيكم صبر الملل طريقته هيكسبوا هيعمل حته كتيره جدا اخر الحلقه هتبقى حلوه قوي عمري بقول بكتب شعر وباجي كل محيط القراءة يعرفون ان الطريق برضه مش كلهم حلو قوي هي راحلة جدا وبتساعدنا على حقيقتنا حياتنا احنا نحاول احنا نعمل ده لكن ما دام بتكلم عن الملل يبقى لازم هتكلم عن الملل في الحب حاجة مهمة جدا لازم نتكلم عنها هي ملل الحب كتير من المشاهدين يا جماعة بيحسوا بملل اكيد كل واحد منا مر بقصة حب او ما زال بيعيش قصة حب او مخطوبة او متزوجة ما حدش قبل كده ان حياتك بقت مملة كلها زي بعضها ما فيهاش اي جديد ما جاش عليكي وقت وحسيتي ان كلام خطيبك او جوزك ممل جدا وانه بيعيده كل شويه لدرجه انك حفظتيه ممكن كمان تعيديه بالحرف وده خلاكي عصبيه ومتوسعه عندك ملل جامد جدا زهقانه من ضحك حد مش عايش طايقاه مع ان احيانا من ضغط الشغل والبيت ممكن تحل بالملل روتينك اللي بتعمليه مع صحيان بدري وانتي بالبيت والشغل وتروحي السوق وكمان رياضه الظهر وبعد ده كله مطلوب منك تكوني حلوه ومعتمده كمان على نفسك ومهتمه بنفسك وتضحكي وانتي بتستقبلي جوزك طبعا ده مجهود جامد جدا والرجاله ممكن ما يحسوش ان بتتعب ولا حاجه وتلاقيه جاي عمال مثلا يقول لي كلام يحكي عن شغله او يهزر وانت في عز التعب وتلاقي نفسك زهقانه جدا وممكن تزهقي منه هو كمان في ازواج بتحاول تيجي تحكي يعني شايفاكي انت زهقانه ما تجيش تقول لك كلمه حلوه تفضل تحكي في شغلها وتحكي في- على فكره انا انا بحس بالملل خالص يعني مظبوط انا بحس الحمد لله يعني الحمد لله الله اكبر آه، يعني حلو قوي الرجاله يحسوا بجد بزوجاتهم وان هم ما تقلوش عليهم وفي نفس الوقت مش بالملل وقت ما تجيش ممكن تيجي اه تحكي لها على حاجه حصلت في شغلك او ان انت تعبان او زهقان او ايا كان من اللي انت بتقوله بس بعد كلمه حلوه لازم تكون فيها كلمه حلوه لازم تكون بتقول لها كلمه حلوه طبعا آه، عايزه اقول كمان ليه ما تخليش العيله ما تكتبش حاله الملل دي لو حسيتي انه عايز يتكلم ومش لاقي حاجه يقولها وبيعيد نفس الكلام اللي انت بتسمعيه حاولي تدخلي من كلام لموضوع تاني اي موضوع انت بتحبيه او نفسك تتكلمي فيه او انت كمان نفس الكلام الكلام ليك وليه اسمعي حاولي تدخلي من الكلام الموضوع اللي هو اللي انت عايزاه ممكن تجيبي من كلمه منه موضوع انت عايزاه حاولي تغيري روتين حياتك اللي بتعمليه كل يوم قولي له في يوم انك مش هتطبخي يوم خليه يجيب اكل من بره او ممكن تقولي له تعالى نخرج اول ما تروح من الشغل وانت نامي واستريحي لحد لما يجي وياخدك ما تعمليش حاجه كنوع من التغيير حاولي تقري كتاب حتى لو كان قصص ميكي وسمير بتاعت زمان قومي جيبي الكوتشينه ولا الضمنه ولا الطاوله والعبي مع جوزك وحاولي تغلبيه هتلاقي نفسك الوقت بيعدي والملل وهيبقى حاجه لطيفه جدا ان انتوا الاثنين بتحاولوا تدعوا الملل اللي بينكم لو خطيبك حاولي تكلميه وتحكي له حدوته ممكن تحصل حواديت يعني انا عن تجربه شخصيه يعني محمد كان بيحكي لي قصص الانبياء شوفي بقى بصي ممكن يكون الروتين يعني الملل يعني خلاص احنا كل يوم بنقول كلام حلو بنقول كلام حب وكل يوم بنقول الكلام دوت لكن هو لا حاجه ممكن تنفعني وحاجه انا ممكن ما اكونش عارفاها قصص يعني مختفيه عني انا مش عارفاها او ما اعرفهاش حتى لو كنت قريت على فكره كنت ببقى مستمتعه جدا جدا جدا وهي بتتقال وهي بتتحكى بقى بالطريقه وانت حاجه انت حباها فتخيل بيبقى شعور جميل جدا بتتكلموا في اي موضوع تاني غير البيت وغير الحب وغير كل الكلام دوت ده بالنسبه للناس المخطوبه حاولي تعملي اي حاجه تحسسك ان حياتك جديده لازم تعملي الحكايه دي كل فتره عشان ما تبقيش فريسه سهله للملل وبعده الحالف الخرف الزوجي اللي ان شاء الله باذن الله هنبقى نتناولها بعد كده اللي ممكن بجد تخسر ناس كتير متزوجين وتحطرهم وتلاقيهم كتاله وتلاقيهم تقريبا ما بيكلموش بعض وبيتخانقوا من بعض وممكن يحصل انفصال ولا يتكلموا يبقى كلامهم خناق والحاله دي هنتكلم فيها بس بعد ما نشوف المشاركات مع مشاركة من ملك منورة ملك بتقول انا عندي ملل لما بكون قاعدة لوحدي ومش بخرج ممكن تغير زي ما قلت لك يا م- يا ملك زي ما قلت قبل الحلقة انت ممكن مش عشان لسه ممكن تكوني لسه داخله متاخره في الحلقه فعشان كده انت ما ما خدتيش بالك معانا ممكن يا ملك آه، تجيبي ت- آه، كتاب وتقريه تقومي تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتقومي آه، تصلي ممكن تنزلي تنزلي في الشارع كلمي حد من صحابك قولي له تعالى اخرج معايا لو ما خدتش انا لوحدي تبقى حاجه لطيفه جدا آه، هبه بتقول الملل في الحب سبب اساسي في الروتين بس انا الحمد لله لا اشعر بالملل في الحب للتجدد الدائم في علاقتي مع خطيبي اما في تغيير طريقه الكلام بينا او بالخروج لمكان جديد او محدش او تحدث في مواضيع لم نتحدث فيها من قبل هكذا يدوم الحب بينا جميل هبه زي ما أنا لسه قايله دلوقتي يعني انت ممكن تغيري آه، طريقه الحوار بينكم وهتيجي تقولي انت هبه التي بتتكلم. شوف اخبار المشاركات الثانيه اسماء ولا لا جات لنا مشاركه من ملك بتقول انا عاوزه اهدي هداء لحبيب عمري كيم قولي له اني بحبه قوي ملك يا كيمو بتحبك قوي ربنا يخليكوا لبعض يا ملك و... وان يكون بينكم اي ملل الحق ان شاء الله باذن الله آه، لو ما تملوش شاء الله زي ما قلت لكم هنتكلم عن الحاله بتاعه الخرف الزوجي في حلقه جايه ان شاء الله باذن الله وكمان هنتكلم بعد الفاصل ازاي الازواج لما بيحصل لهم ملل بيتخانقوا من بعض وممكن الموضوع يقلب بخناق احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع مهم جدا النهارده وهو عن الملل منتظره مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا و group راديو بلدنا وال SMS على www dot بلدنا dot com slash SMS بلدنا T L B N نروح مع شيرين واسال عليا ونرجع نكمل موضوعنا تابعوا
اسأل عليا اسأل عليا من يوم للتاني للتاني اسأل عليا اسأل عليا اسأل عليا من يوم للتاني
زعلان قوي متضايق من احزان انا مش رايق مفيش مرة سمعني حد وقال لي مالك نفسي في حد افضفض له وبمشكلتي اقدر اوصله يا ريتني بقى اقول اوصله يمكن فعلا افوق تعبت انا من المناهدة خلاص قررت اهدى واسلمها للي فوق ده ربي حنين عليا بايده يفرح عينيا ويخليني افوق كل ده هتلاقوه في برنامج قول اللي بقلبك كل حد وتلات واربع 12 منتصف الليل مع هاجر فاروق على راديو بلدنا اف ام كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيك حاسة بكل دمعة نزلت من عينيك حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهنده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا بنتكلم في موضوع مهم جدا وهو عن الملل يقولون ان تكون كاملا فهو شيئا ممل فالجمال بدون كمال مستني مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او group راديو بلدنا ال SMS على www.بلدنا.com اس ام اس جات لنا مشاركه من نادر المصري بيقول هل ممكن الواحد يكسر الملل بالاجازه ولا لازم يكسره من الاول قبل ما ياخد الاجازه اه طبعا ممكن تاخد اجازه ممكن تحاول آه، تروح تقضيها في اي مكان تاني وعادي جدا طبعا ومش لازم تكسره قبل الاجازه لان already اصلا انت هتاخد اجازه ف فحاجه جميله قوي ان انت تاخد اجازه وتحاول تغير mood ك وتغير جو وتغير الوشوش اللي انت بتشوفها كل يوم عايزي دي بتقول ربنا يخليكوا لبعض يا لوكا ما يحرمكوش ابدا من بعض اللي هم امين بتقول على فكره يا شاهي ملك دي اختي وحبيبتي وصاحبتي الانتيم بقول لها بحبك موت يا لوكا ربنا يخليكم لبعض مشاركة من محمد محمود بيقول أنا دايما بقدر أتغلب على الملل بشتى الطرق ولو مليت بعلي أي حاجة بعمل أي حاجة جديدة عليا إني أكلم بنات مثلا أو أخرج مع بنات جميل ربنا يخلي لك البنات يعني. معايا ملك بيقول بتقول وعلى فكرة دي دي دي حبيبتي وأختي كمان ربنا يخليكم يا رب بتقول أنا بحبك لذيذ محمد محمود بيقول الله على الحب اتنين ليمون هنا وشجر ربنا يخليكم لبعض آه، هند بتقول تحية خاصة ليهي مني وبجد متألقة بالتوفيق يا قمر يا رب ربنا يخليك يا هنودة عمرو بيقول جامدة الأغنية دي ربنا يخليك يا رب يا عمرو آه، هند بتقول آه، راديو بلدنا متميز بكل حاجة ممكن نجيب كل حاجة أكيد طبعا يا دودو نادر بيقول ليه ما نخليش الملل حافز إيجابي يعني نمل من الكسل وننشط نمل من الذنوب ونتوب نمل من التسلية ونبقى جد نمل من الكلام ونفكر ونعمل ونمل من الزعل ونفرح طبعا ممكن يكون فعلا ممكن احنا نعمل فعلا دايما نعمل الملل حافز ايه ممكن نحفز بيه نفسنا ونبعد عن الكسل وننشط نفسنا فعلا من الذنوب جميل جدا فعلا بالكلام يا نير ملك بتقول لو سمحتي يا شاي تدعي لي انا وكيمو نكون لبعض باذن الله ربنا هيكرمكم آه، بصي يا ملك كل اللي احنا عارفينه ان ان شاء الله باذن الله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لو ليكي نصيب فيه وليه نصيب فيكي ان شاء الله باذن الله هتكونوا لبعض وربنا هيكرمكم اللهم امين يا رب العالمين ويا رب يجمع كل اتنين بيحبوا بعض ويكرمه جاء مشاركة من محمد محمود بيقول لربنا هو اللي هيكون ولو أهل الأرض كلهم دعوا لك فانت خلي أملك في ربنا كبير وإن شاء الله ربنا يقدر لك الخير اللهم أمين يا رب العالمين وليد بيقول الخوف ممكن حد يكون عاوز يعمل حاجة جديدة وخايف من كلام الناس على الحاجة دي يعمل ايه؟ واكيد لو الحاجة دي غلط يبقى الافضل ما تعملهاش ولو انت بتخاف من كلام الناس الناس مش بتبطل كلام بس اهم حاجة ان الحاجة دي ما تكونش اكيد هو لو غلط او صح الناس بتتكلم ما بتسيبش حد في حاله بس انت لو متأكد ان الحاجة دي صح ونفس الوقت بترضي ربنا يعني كويس حاجة كويسة مفيش مشكلة توكل على الله وربنا اكيد هيساعدك فيها اللي هي اصلا حكمة الناس هيبقوا عليها وكده بيقول ممكن اطلب اغنية قلب فاضي محمد منير حاضر باذن الله هيبقى معاكم ميكسر بعد الحلقة ويجيب لكم كل اللي انتم عايزينه شكرا جدا يا وليد ومشاركتك كيم بيقول لو سمحت يا شاهي دعي لي انا وملم ملك نكون لبعض يا رب اللهم امين يا رب العالمين وربنا يجمعكم محمد محمود بيقول انا بكسر الملل دايما باني اتعارك مع مراتي جميل برضه حاجه حلوه معايا هبه بتقول العلاقه الزوجيه تحتاج من وقت لاخر لنوع من الشحن العاطفي للتغلب على الملل والروتين الذي تصاب به وعلماء النفس يقولون اذا لم تجد طريقه لعلاج الملل في العلاقه الزوجيه فان المشاجرات هي الحل لاعاده شحن العواطف لكن بعض الازواج يحتاجون الى المزيد من التدليل والعواطف الجيشه طول الوقت وينتظرون من زوجاتهم أن يقمن بهذا الدور كأنهن أمهات لهم ولسن زوج آه هبة أنا عايز أقولك إن أنت معاكي حق جدا أوقات فعلا الخناق بتبقى حاجة لطيفة يعني في ناس بتتخانق فعلا بجد عشان تتصالح وعشان تشوف آه، حبيبها وخطيبها وجوزها آه، يعني في ناس بجد بجد هنا وكده فبتحاول يصير الملل بتاعها بانها فعلا آه، بقى اخيرا حلوين صالحوا وبيبقى فيها كلام جميل فبتبقى حاجه حلوه جدا فعلا يا هبه آه، معايا نادر بيقول هل ممكن الواحد يعالج الملل في الذكريات لو الذكريات دي وحشه والمفروض ان هي تتنسي فما ينفعش ان انت تتذكرها اصلا عشان هتمل اكتر وممكن تزهق لكن لو الذكريات دي حاجه حلوه وما زالت موجوده يعني لو اوريدي انت مرتبط مثلا بحد وفضلت الحمد لله وجددتوا علاقتكم مع بعض وبقيتوا دلوقتي كويسين او ايا كان لكن لو حاجه وحشه وهتفكرك بحاجه وحشه يبقى اوعى تتذكرها اصلا محمد بيقول آه، بالعكس الذكرى دايما بتخلي الانسان يمل اكتر لانه لما بيفتكر اللي حصل ايام زمان بيحس ان الزمن وقف وبيمل اكتر من حياته معاك حق انا معاك يا محمد King Heart بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلش بقى اتاخر بس الحمد لله اني لحقتكم اهلا بيك يا King ومنورنا بيقول مش عارف اعمل ايه كل ما اتعرف على بنت من على الفيسبوك بنتعرف عادي وفي النهاية بنكون اخوات طب جميل وده حسب رغبتي انا لاني مرتبط اصلا في الاساس ولكن انا حاسس اني لما بكلمه بيكون غلط مهم. من ناحية بنت اللي بكلمها ولما كل بنت اللي هم زي اخواتي دول بيحكوا اللي يكلموهم عني وطبعا بيتضايقوا ولما يجوا يقولوا البنات دي مش تكلموه تاني طبعا ردهم بيكون بالرفض الشديد وساعات بتوصل انهم يسيبوا بعض وينفصلوا وانا حاسس بالذنب بصراحة ومش عارف اعمل ايه ارجوكي تفيديني يا استاذة شاهندة اهلا وسهلا بيك يا شيكي جميل ان احنا نتعرف على بنات وولاد ونجدد علاقتنا والفيسبوك على فكرة وسيلة تعارف قوية جدا جدا جدا فعلا بيبقى شاشات بس ممكن تتعرف على ناس كويسة جدا آه، بيقول كمان انا اي حد بكلمه بيبقى من البنات دول بيبقوا اخواتي لاني مرتبط في الاصل جميل جدا ان انت محافظ على علاقتك مع اللي مرتبط بيها محافظ على حبها وفي نفس الوقت جميل ان انت فعلا ما تضحكش على البنات اللي حواليك وان انت تحاول تساوم اي حاجة تانية فلو لقيت فعلا احساسك بالذنب ده قوي انا شايفه ان انت مش بتعمله كده غلط لو شايف وحاسس بالذنب من ناحيه البنات دول هم بينفصلوا عشانك حاول تفهموا ان انت اصلا مش هتبقى ليهم وان ان انت مرتبط فعلا او ممكن تعمل حاجه بسيطه جدا ان انت تعمل account باسم البنت اللي مرتبط بيها او اي اسم وتعمل engaged او married و... وبس كده فمتهيألي هتكسر آه، اي كلام اي حد وانك عليك دلوقتي آه، هم ما بيحسوش آه، او او يسيبوا اصحابهم او الناس اللي بتتكلم عليهم بطريقه مش كويسه بشكرك كتير جدا شركتك آه، محمد محمود بيقول انا مراتي بت- بتجيبني من القاهره لاسكندريه بخناقه وفي الاخر تقول لي انا اتخانقت معاك عشان اشوف لسه بقول دلوقتي يا محمد ان فعلا بتبقى حاجات فعلا آه، جميل جدا آم، ان احنا ممكن نعمل حاجات كتيره جدا آه، تغير شكل الحياه وتغير شكل المضمون ممكن كتير جدا جدا جدا آه، ان الواحد يعمل حاجه مجنونه حاجه جديده عشان نقدر ان احنا آه، نغير الروتين بتاعنا جميل جدا ان احنا ممكن نعمل ده آه، معايا مشاركه من نادر المصري بتقول آه، بس دي مخاطره يا هبه زي اللي هيعمل عمليه ممكن ننجح ويخف ممكن المريض يروح فيها آه، جميل فعلا يا نادر مش كل الناس تقدر تنجح ومش كل الناس تقدر تكمل آه، لان في نفس الوقت صعب جدا ان في ناس صعب جدا ان هي تتغلب على الروتين اللي ب- اللي بتصيب فيه بس آه، اوقات برضو الخناقات لما بتزيد عن حدها هي ممكن نعملها دي حاجه لطيفه وحاجه جديده بس لما بتزيد عن حدها آه، ممكن فعلا في كل مره احنا نقول الله دي حلوه جميله وفي نفس الوقت تقلب بخناقه كبيره جدا ويبقى فيها انفصال لا قدر الله آه، مايج بيقول الملل ده ممكن سببه اننا مش بنلاقي حد نثق فيه اننا نحكي اللي جوانا ويكون جوانا حاجات كتير عاوزينها آه، نخرجها ممكن نكون الحاجات دي ما ينفعش انها تتقال آه، معاك حق فعلا يا كينج ممكن فعلا الحاجات اللي جوانا آه، فعلا الحاجات اللي جوانا إن ما ينفعش ان هي تتقال فاحنا بنحاول ان احنا نتكلم معنا ممكن تجيب ورقه وقلم وتقعد تكتب فيها الحاجات اللي انت عايز تكتبها ممكن تتمشى وتمشي تكلم نفسك على فكره ممكن تحط سماعات في ودانك وكانك بتتكلم في الموبايل عادي خالص مفيش اي مشكله وتتكلم امشي كلم اقعد في مكان هادي وافضل اتكلم واحكي لنفسك ما تحاولش ان انت آه، تقعد في مكان معين وفي نفس الوقت تكبت نفسك ممكن تشوف آه، ده كده آه، مستمعينا هنطلع لفاصل ونرجع نكمل موضوعنا
انا شخبط على الحيط وبشبه ناس كتير لا انا عمري هكون الاول ولا الاخير انا واحد من كتير بيحبوك الضمير كل اللي شاغل بالي انك تبقي بخير الفلاني الفلاني ما انت عارفة عيواني حضنك ومجاني الدين مؤمن بالله انا شخبط عالحيط وبشبه ناس كتير لا انا عمري هكون الاول ولا الاخير أحلامي من سنين مركونة عالرفوف ملت كلامك ليا تملي عندك ظروف مش بندم على اللي فات ولا نفسي ارجع له يوم سنين وانا ظهري متن كفايه عايز اقول الفلاني الفلاني ما انتي عارفة عنواني حضنك ومكاني الدين مؤمن بالله
سيرة وشخصية بنتكلم عن شخصية مصرية أثرت في حياتنا شخصية ناجحة نفسنا نقلدها في نجاحها اتولدت على أرض البلد دي وشربت من مية النيل زي نجيب وطه وحليم وزوير شخصيات عملت كتير عشان مصر شفنا على ايديهم خير وافتخرت بيهم مصر هنتكلم كل حلقة عن واحد على رؤوسنا في بلدنا وهيفضل في القلب خالد تابعوني في برنامج سيرة وشخصية مع هند هاشم وهعرفكم أعلام من المعالم كل خميس من 11 ل 12 على راديو بلدنا وبس كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهنده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع الحلقة النهاردة عن الملل يقولون الملل شخص يتكلم عندما تريد منه أن يستمع منتظرة مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash بلدنا B قصدي M double A عايزين نكمل كلامنا عن الملل طبعا الملل ممكن يدخل يدخل الحياة الزوجية بعد فترة من الزواج ممكن تكون الفترة دي قصيرة ممكن كمان تكون فترة طويلة بس الأغرب دايما إن تقريبا بعد ثلاث شهور من الزواج ممكن يحس الزوجين بالملل والملل مشكلة زوجية مش ممكن نهرب منها وده لأن وجود الاتنين كل واحد منهم بيبقى قدام التاني فبيحس بالملل كتير قاعد قدامه 24 ساعة في اليوم وبياكلوا سوا وبيعملوا كل حاجة سوا بيخلي كل واحد منهم يحفظ طريقة التاني وكمان يتعود عليه ويتعود على همساته ويحفظها وده بيخلي الحياة بينهم ما فيهاش اي جديد وده بيخلي الملل يدخل حياتهم حتى تصرفات الزوجة اللي كانت بتعملها الاول زي سؤال انت هتتأخر برة او هترجع البيت امتى هتتغدى ايه النهاردة كل ده ممكن يحس انه اسئلة روتينية بتسألها هي كل يوم وهو بيتخانق منها وممكن كمان يحصل بسبب خناقة وتكون الاسئلة عادية جدا وهي مش مصدقاها ولا قصدها ان هي تخنقه بس هو من الملل مش طايقها وفي ناس بتستسلم للملل الزوجي ده وبيقول ابتدت وصلة الزن او التحقيق بدأ ويبتدي يسمي مراته الشاويش اللي قاعد مستني في البيت وده برضه من الملل وبعد كده من الردود اللي هو بيردها على مراته وتحس هي انه زهقان من كلامها ممكن كمان تبطل تسأل وتبطل اصلا ان هي تكلم ويحدث الخرط الزوجي وهو هنا الملل بيوصلهم لحالة من الخرط الزوجي وان علاقتهم تكون جافة ممكن كمان تضيع مشاعر الحب يعني الملل بيشتت مشاعر الحب لكن ما بيقتلهاش الا لو سمح الزوجين بان ده يحصل والمشكلة ليست في حدوث الملل لكن المشكلة في عدم استيراد افكار من الزوجين لطرد هذا الملل والبعض للأسف يرضى بوجود هذا الملل كأمر لا مفر منه وقد تحدث مشاكل زوجية بسبب الملل يعني ممكن نلاقي زوج بدأ يعمل صداقات مع ستات تانيين ويقول دي مختلفة عن مراتي خالص وده طبعا غلط لانك انت مش قاعد معاها طول الوقت زي مراتك وكمان ما يهمهاش تسألك عن اي حاجة تعملها لك ولا هتهتم انك هتيجي امتى او خارج امتى او زعلان او مبسوط انت مجرد علاقة وقت ما هتخلص خلاص هي مش هتفكر تاني فيك لكن مراتك انت كل حياتك بيبقى الحل هنا مش انك تعمل علاقة تانية مع انسانة تانية وتقول مراتي مملة وحياتنا بقت باردة الحل هو التجديد في حياتكم سوا وده اللي هنناقشه بعد الفاصل ازاي نخرج من حالة الملل وايه هي فوائد الملل وهل يا ترى الملل ليه فوائد فعلا يا ترى ليه فعلا فوائد ولا لا هنشوف اخبار بيحبوا بعض يعني عمرهم ما هيقدروا على زعل بعض وعلى فكرة اللي بيقولوا الحب بي- بعد الجواز ده غلط واللي بيبقى موجود وبيطلع فعلا ساعة الزعل معاكي حق طبعا يا هبة ملك بتقول انا ساعات بمل كتير بس لما اسمع صوت حبيبي بكون مبسوطه وبنسى كل حاجه بس ساعات ملل بالعياط جميل قوي ان احنا نعيط على فكره ده مفيد جدا للعين ونفس الوقت جميل قوي ان انت فعلا بتعرفي اه تحلي موضوع معايا مشاركه المصري هل الملل يعتبر مرض نفسي ولو كان مرض نفسي يبقى لازم نحط ايدينا على السبب عشان نقدر نعالجه بس للاسف ساعات بتبقى بنبقى حاسين بالملل بس مش قادرين نعرف السبب بالظبط وفي اللحظه دي الملل بيتحول لضيق نفس بس مش بنسى دعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري جميل والله فعلا يا نادر آه زيزي بتقول بجد يا شاي الاغاني النهارده جامده قوي وانا بكسر ملي دلوقتي باني بذاكر وبسمع البرنامج وكفايه كلامك يا قمر ربنا يخليك يا زيزي ويوفقك ان شاء الله وينجحك آه معايا كمان هند هند بتقول يا جماعه التفاعل شيء كويس بس برضه كلنا بنقول ارائنا واختلاف راي يفسد الود القضيه ونورنا الاستاذ عمرو مشكتك ورأينا يهمنا ومنور الجروب كله ويا محمد عمرو رمضان بيقول بنوركم رب آه نادر بيقول هل الملل يعتبر مرض نفسي ولو كان مرض نفسي يبقى لازم نحط ايدينا على السبب عشان نقدر نعالجه بس للاسف ساعات بنبقى حاسين بالملل بس مش قادرين نعرف السبب بالظبط وفي اللحظه دي الملل بيتحول لضيق نفس بس مش بنسى دعاء رب شغال المشاركة تعادي التاني هند بتقول آم، بتقول ايه وفاء بتقول معلش بعتذر يا جماعة النت فاصل عندي ونكمل مع بعض الموضوع بتاعنا وفاء وفاء بتقول الملل في الحياة الزوجية ده شيء مشترك بين الاتنين يا شاهي هما الاتنين السبب فيه لانه اغلب الزوجين بيعتبروا الحياة الزوجية نهاية حياة ولكنني اعتقد انها بداية وبداية رائعة لحياة رائعة بين شخصين بيحبوا بعض كلام جميل يا وفاء وفعلا معاكي فيه في ناس كتيرة جدا بتعتبر ان الزواج هو نهاية وما هو نهاية لكن هو بداية وبيكون بداية رائعة لحياة رائعة بين شخصين ده المفروض شكرا كتير جدا يا وفاء لمشاركتك معايا ازاي نقدر نقدر ان احنا نخرج من حتة الملل بتاعنا ازاي نقدر نخرج ونحاول آه، نخرج من الملل اللي ممكن يحصل للزوجين واللي ممكن يسبب مشاكل كتير جدا طبعا معروف ان التجديد هو اهم حاجة عشان نقدر نخرج من حالة الملل بس اللي ما نعرفوش ان الملل كان سبب اختراع واكتشاف حاجات كتيرة جدا يعني زمان الملل هو اللي خلى الرومان يخترعوا القصص والاساطير الخرافية اللي كلنا بنسمعها والملل قدر شهرزاد تمحيه من حياة شهريار بحكاياته في ألف ليلة وليلة وكمان قدرت تخرج منه إنسان عادل بيحب الناس بعد ما كان سفاح وطاغية بيقتل كل يوم عروسة جديدة يبقى الحل هنا إننا نغير من حياتنا بالطرق اللي هنقولها دي تغيروا جو ممكن تسافروا مرة أو مرتين في السنة تعمل أجازة زوجية يعني يبعد الزوجين عن بعض يوم أو اتنين أو أسبوع عشان يحسوا بالاشتياق لبعض ويضيع الملل اخرجوا زوروا قرايبكم وأهلكم على فترات ممكن تجيبوا لعبة مشتركة زي الطاولة والكوتشينة زي ما قلنا قبل كده والعبوها سوا كتغيير اعملوا مشروع سوا وفكروا فيه وانجحوا فيه اعزموا نفسكم على الغدا بره البيت روحوا اقعدوا على البحر وعلى النيل ايام ما كنتم مخطوبين هتلاقي هدية من غير أي مناسبة روحوا سينما اخرجوا من حياة الملل لأن الحياة مهما طالت هي قصيرة ما بيفضلش منها غير الذكر ايه رأيكم في الحلول دي؟ حتى ان حلولكم للقضاء على الملل احنا لسه بنسمع كلام في الحب بنتكلم في موضوع الملل مستنيين مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وال SMS على www.بلدنا.com سلاش اس اس هنطلع فاصل ونرجع لاخر link في حلقتنا النهارده اليسا خد بالك يا معايا
خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها يا ريتك بس تفهمني وما تتهمني واحدة تبقى مجروحة وما بتبين واحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش يا ريتك بس تفهمني وما تستهوني واحدة تبقى مجروحة وما بتبيني الوحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر ما بتستأذنش كان في حاجة ناقصك وانا كملتها وحاجات كتير مش حلوة فيك جملتها انا فرصة لو ضيعتها هتزعل عليها يا ريتك بس تفهمني وما تستهوني واحدة تبقى مجروحة وما بتبين الوحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش يا ريتك بس تفهمني وما تستهوني واحدة تبقى مجروحة وما بتبين الوحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر آه ما بتستأذنش مين غيري عايشة تخاف عليك طول عمرها مين غيري هتسيب روحها ليك لو سبتها مين غيري لو تحتاج لها وانا تلاقيها يا ريتك بس تفهمني وما تستهوني واحدة تبقى مجروحة وما بتبين الوحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش يا ريتك بس تفهمني وما تستهوني واحدة تبقى مجروحة وما بتبين الوحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر ما بتستأذنش
هدور جوايا على ذكرى جميلة عشناها واحنا لسه صغيرين ده انا والله لسه فاكر عمي الطيب صابر كأني امبارح مش من سنين ايام فاتت خلاص وبقت جوانا ذكرى ايام الطيبه والاخلاص يا ريتني الاقيها بكره واحس ان عمري بقى سنتين هدور جوايا على الناس الطيبين على عم طاهر وام حماده وحسين كان حنانهم بيكبرني في عيني لسه شايف خبطتنا على الحيطان كانت احلى ايام بصحابي وجيران زمان لما بفتكرهم بتدمع عيني ايام ماتت بس لسه جوايا عايشة فيها ناس فاتت وعلمت في قلوبنا وهيفضلوا جوانا على مر السنين استنونا في برنامج يوم من الايام مع سماء فايز على راديو بلدنا كل اربعاء الساعة 10 للساعة 11 كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهنده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا رجعت لكم تاني وبنسمع اخر link في حلقة النهاردة من كلام في الحب على راديو بلدنا واتكلمنا النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو الملل يقولون ان الهوايات كلها مملة الا للشخص اللي ليه نفس الهواية واللي بيحبها مستنية مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا والانترنت على www.baladna.com slash بلدنا بيز بي ام دبليو نوع مهم من الملل اللي لازم نتكلم عنه وهو الملل اللي بيجي بعد النجاح تلاقي الانسان نفسه بينجح في مجال عمله ولما ينجح بيجيله ملل ويقول خلاص مش هقدر اكمل وده عادة بيكون لحاجة من اللي يا اما هو شوية شايف ان اللي عمله ده هو اللي كان عايز يحققه وما عندوش اكتر من كده او هو شايف انه فشل في تحقيق النجاح اللي هو كان بيتمناه ورسم لنفسه وده جاب له اكتئاب وملل في الوقت اللي كل الناس شايفينه في نجاح وده شيء طبيعي انه بيحصل بعد النجاح لان الانسان الناجح والطموح هدفه انه ينجح ومش ينجح بس لا هو عايز ينجح بابداع وبقوة تبهر الناس اللي حواليه ومن خوفه انه يقلل من نجاحه بيستسلم للملل والخوف والتوتر ويتوقف عن الابداع وده للاسف بيحصل لناس كتيرة جدا جدا جدا وخصوصا الممثلين والمبدعين في ناس بتقدر تتغلب على خوفها واحساسها بالاحباط والملل وتفضل تدور وتكتشف على طريقه تكمل بيها مشوارها في طريق النجاح اللي ما بينتهيش ابدا طول ما انا بدور جوايا على حاجه جديده وبخترع وافكر يبقى اكيد هيكون نتيجه نتيجته هو الابداع واني احافظ على نجاحي وكمان اكثر حاجز الملل اللي جوايا دي احسن روشته لعلاج الملل انك تحقق بجد اللي انت بتحبيه حتى لو عدى عمرك 50 سنة لسه في وقت وفي فرصة انك تعمل اي حاجة جديدة ولسه الوقت ما فاتش وما تسيبش نفسك فريسة للملل والاحباط ابدا الملل دايما ملهم للاكتئاب عندما تشعر بالملل عند الجلوس بقرب شخص فاعلم بانك تعزه ان النفس اللي تمل الراحة كما تمل التعب هنشوف اخر مشاركات معانا وهنختم الحلقة معايا مشاركة من نادر بيقول متهالي الملل والحب لا يتفقان ممكن نمل من اسلوب حبنا لكن مش ممكن نمل من اللي بنحبه اكيد طبعا يا نادر انا بتكلم على الطريقة نفسها وفاء ابسط حاجة للخروج من لاي زوجين ان يكون بينهم فكر او رؤية مشتركة ويتم التناقش فيه اكيد ده حاجة مهمة جدا لازم النقاش والتفاهم يا وفاء ولا بد ان يكون لكل واحد رأي مش شرط يتفقوا على حاجة لانهم شخصين عايشوا في حياة واحدة لابد ان يكون هناك تفاعل تفاعل وشد وجذب وليس رتم واحد تسير عليه الحياة اكيد بس اهم حاجة التفاهم مع مشاركة من عمرو لا من هبة بي- بتقول الحل للملل في رأيي يختلف عند كل انسان لا يتحدد الحل ولكن لدي بعض الحلول الملل في الحب مثال تغيير طريقة الحب ذاته اللي طريقه لم يتعود عليها المحبين التعرف على أماكن جديدة لم يراها المحبين من قبل تذكرة بعضهم بعض الأشياء الجميلة التي حدثت بينهم مهما كانت صغيرة أو مضحكة البحث عن أكثر شيء يحبه الحبيب ويقدمه لهدية حتى لو كان شيء بسيط إذا كانوا يتدسوا دائما في الهاتف يغيرون يتحدثون على النت أو العكس بالظبط كده فعلا معاكي حق يا هبة تستخدم عن عنصر المفاجأة هناك خطوة كثيرة فليبحث كل أول عن ملله بيلاقي اكيد بعدها الحل معاكي حق يا هبه انا معاكي جدا في الموضوع ده آه، ان كله لازم يدور هو بيميل ليه وبيميل عشان ايه عشان يقدر يلاقي الحل فعلا في نفسه وفاء بتقول يا ريت يا عمرو تنظر الجمله اللي بتكتبها آه، عمرو بيقول الاستاذ محمد كمان يا ريت يقول رايه معانا عندما تذكرتها انتقد قلبي ألما على فراقها سقطت الدموع من عيوني ولم أجد ما يزيل همومي تذكرت أيامنا الجميل كل لحظات حمي يوم لمست يداها وكأني ملكت الدنيا إلى منتهاها كانت تنظر إلى عيوني ترى الكلام على جد. كنت أنام وأحلم معها بأجمل الأحلام كنت أنظر إليها فلا, فلا أجد معاني للكلام أحسست بضعف الكلمة أمام قوة الإحساس تمنيت لو أرددها ولكن أمام كل الناس يا من أحببت وإلى حبك أخلص اشتقت إليك فأنا من الدرس تعلم اشتقت إلى النظرة اشتقت إلى اللمسة أتمنى منك السماح لنعيد كل ما راح أتمنى منك سماع كلمة مشتاق من حبيب قد أوجعه وألمه فراق كنت بقلبك يوما أتمنى العودة دوما إلى قلبك الحنون الذي علمني الجنون جنون الإحساس بقلب من أطيب خشيت من فرقة الأيام فكنت من خوف لا أنام وها قد فرقتنا الأيام وأصبحت من حبك لا أنام فلتأتي إلي وتنظري إلى عيوني لتعلمي كم عيونك وحشون عمر جميل بجد الكلام وميرسي جدا لمشاركتك معانا وفاء بتقول اجمل حاجه يا شاي لما نحس بالملل نعمل حاجه مجنونه اي حاجه لا تخطر على البال نغير من نظام البيت ومن لبسنا مثلا ومن اكلنا ومواعيد نومنا واستيقاظنا التغيير التغيير اهم حاجه الخروج من الملل اكيد طبعا يا وفاء بشكرك كتير جدا لمشاركتك معانا وزي ما قلت اهم حاجه ان انت تتمسك بحلمك وتحاول تخرج من الملل باي شكل انت الوحيد اللي تقدر تقول انا هخرج من الملل ازاي افتكر ان الوقت لسه ما فاتش ما تسيبش نفسك فريسه للملل والاحباط للاسف وقت حلقتنا انتهى وبحب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده على مدار الساعتين انتظروني ان شاء الله في حلقه جديده ومشاركه وحلقه وموضوع جديد باذن الله في كلام في الحب كل يوم سبت 12 بعد نص الليل مع شاهين انور وبها على الف خير هسيبكم مع وائل جسار كل دقيقه شهريه وبعدها تيجي الاغاني الصلبه تصبحوا على الف خير
حبيبتي ليه تعاتبيني وقلت الحب حرية وشايفاني يا نور عيني في كل دقيقة شقية وبتوتر وانا زعلان وبتنطط وانا فرحان وطفل جميل بيضحك لك وتاخد الضحكة بالأحضان أنا حنين وعرفاني وبالغيرة واحد تاني باخد موقف وبتهور وبستسلم لأحزان بداوي الجرح مش عارف في نور الصبح مش شايف لكن شايفك وانا مغمض ومش خايف اقول آسف انا بدايتك وانا نهايتك وروحي بشوفها في مرايتك انا مجنون لكن عاشق وبعشق حتى تبشرتك لمست مشاعري من جوه انا هو ومش هو وهتغير عشان خاطرك وحبك يديني القوة انا حنين وعرفاني وبالغيرة واحد تاني باخد موقف وبتهور وبستسلم لأحزان بداوي الجرح مش عارف في نور الصبح مش شايف لكن شايفك وانا مغمض ومش خايف اقول آه